والشورى للدين منام هذا الإسلام يعلمنا أن يحيا المرء ويختار وحوار الأمة يدعونا للخير وتحلو الأفكار والمسلم للمسلم
السلام عليكم ورحمة الله حلقة جديدة من برنامجكم دعوة للحوار حلقة الأمر حلقة اليوم هي حلقة مميزة لأننا نتحدث فيها عن مركز من أهم المراكز في مصر التي تحافظ على ثروات الشعب من أراضي وتخطيط لهذه الأراضي وتقييم لهذه الأراضي وتوظيف الأراضي ديت هذه أراضي المدن الصناعية وهذه أراضي المدن السكنية وهذه أراضي للتنمية السياحية وهذه أراضي استصلاح وتنمية الزراعية طبعا نتحدث عن المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة سعدنا أن يكون معنا رئيس المركز سيادة اللواء مهندس عمر شرفي أهلا بك سيادة اللواء اهلا بحضرتك عايش يا فندم الله انا عارف حضرتك بتفضل لقب مهندس كثيرا ان لقب مهندس يعني يعني مع المجتمع المدني له آه، واقعيه اكثر يعني ف سياده المهندس سعيدنا ان انت تكون معانا النهارده آه، والسبب اخر ان آه، رتبه اللواء انقى ان اي حد آه، يغلط فيها فانا عمر الشراتسي دلوقتي المهندس عمر الشراتسي لو حد غلط فيا اهلا وسهلا انما رتبه اللواء لا توصف باي شيء مم.
مش آه، عايز اكون انا سبب في الاساءه ليها
مهندس مهندس عمر عايزين حضرتك تحدثنا عن آه، اهميه المركز ودوره في الفتره السابقه اهم القضايا التي اعنانا اهم المواقف التي لان اعلم ان المركز كان على خلافات كثيره مع وزراء النظام السابق وكان يقف كثيرا في وجه بعض الذين يدعون الاستثمار ولكن في حقيقة الأمر يا هم يريدون استغلال أراضي الدولة والوطن بشكل آه، أو استخدامات يعني آه، يعني استخدامات ليست جيدة أو استخدامات لن تفيد البلد بشكل أوقع بل تفيد جيوبهم هم شخصيا فحدثنا ذلك عن هذا الأمر هو المركز آه، التجربة المصرية أثبتت حتمية وجوده في البداية خالص بعد ثورة 73 بعد آه، حرب 73 القيادة الس- القيادة السياسية قالت الناس تخرج بره الصحراء واللي هيزرع ويستصلح ويعمل مشروعات هتملك الأرض فحصل سوء استغلال لهذا آه، لهذه التسهيلات فطلع قانون بتجريم وضع اليد ووقف هذا النظام إيه، ولكن الثقافة كانت استوطنت والناس استمرت فطلع قانون آخر 31 سنة 84 ادى مهلة بعد انتهائها لن يسمح بتقنين أوضاع اليد- اليد المهلة دي خلصت في 30 9 84 ولكن للأسف آه، العناصر الفاسدة في بعض الجهات وفي التسهيلات والثقافة مستقرة استمر وضع اليد فطلع القانون آه، وكان آه، قبل كده اي وزير بيطلع قرار وزاري بالارض اللي هو عايزها دون تنسيق مع باقي الوزارات فاحيانا كان الوزير ده بياخد قرار على قطعه ارض ووزير اخر اخر بياخد قرار على نفس القطعه او متداخله معاه فده بيبني وده آه، بتحصل بيزيد خلاف.
ويحصل خلافات دي تبع الإسكان لا تبع لا، الزراعة بالظبط.
دي تبع الآثار دي تبع السياحة فطلع القانون 7 لسنة 91 قال ان اي وزارة عايزة ارض لابد ان السيد الوزير يط- يتقدم بطلب لمجلس الوزراء مجلس الوزراء لما يوافق يطلع قرار جمهوري وتعديل النشاط الارض من نشاط الى اخر لابد من استصدار قرار جمهوري والقانون 7 هو اللي افرز المركز وافرز خريطة فرص الاستثمار حتى عام 2017 آه، خريطة فرص الاستثمار حتى عام 2017 دي كل الوزارات المعنية اختارت الأراضي اللي لازمة لخطة الاستثمار بتاعها حتى عام 2017 وزارة الإسكان اختارت وحددت أماكن المدن المستقبلية بتاعتها وزارة الزراعة آه، آه، حطت في الخريطة 17 مليون فدان لتنتخب منهم 3 و4 من 20 مليون فد 3 و4 من 10 مليون فدان اللي ليها مية وكذلك ال- ال- السياحة آه، الآثار كل الجهات حطت آه، الأراضي بتاعتها وطلع قرار بإنشاء ال- المركز آه، المركز آه، دوره هو وضع التخطيط الأمثل لاستخدامات الأراضي بحيث لا أهدر أي ثروات في بطن الأرض أو آه، في استخدامات الأرض آه، كل صنف في مصر فيه خير يكفي لمئات الملايين ولكن نقطة نظام والتزام بالمخططات العمل المخطط بيبقى العائد عالي جدا العمل العشوائي بيبقى الهالك والفائد فيه برضه عالي وبتتضارب المصالح فالمركز كان مهمته هو تحديد وتخطيط الاستخدام الأمثل للأراضي لتعظيم العائد منها ليعم الخير على كل الشعب وكان من ضمن اختصاص المركز هم 16 اختصاص من ضمنهم ان هو يعني انا ب... بعد ما بندرس الارض مجلس اداره المركز مشترك فيه ممثلي 19 وزاره فبيبقى المخططات بتتعرض قصاد كافه الوزارات فما بيحصلش تضارب او تدخلات بيبقى القرار باجماع او بالاغلبيه في كافه القرارات من ضمن برضه اختصاصات المركز متابعه استخدام الوزارات دي للاراضي آه الاشتراك في لجان تقدير الاسماء لان للاسف في الفتره السابقه كان آه لجان التسعير بتبقى من جهات الولايه فبيبقى آه احاديه فطبعا لما المركز بيشترك والمركز كان بينادي باستمرار يبقى لجان ثلاثيه جهه الولايه ممثل الماليه ممثل المركز عشان يبقى ميزان واحد وفي شفافيه وفي عداله لو اجتمعت خيوط اي موضوع في مكان واحد ابشر بالفساد لما يبقى جهه الولايه بتخطط وتقدر الثمن وتتصرف وتتابع بيحصل فيه تداعيات كتيرة جدا فده كان دور المركز حيو جدا والفترة اللي فاتت المركز قعد أكثر من مخطط وللأسف ما كانش فيه تعاون من بعض الجهات للحفاظ على سرية وخصوصية التصرف والتلاعب في الأراضي المركز عمل مخطط لغرب الدلتا آه الأراضي غرب الدلتا لاستيعاب آه الزيادة السكانية في الدلتا بدل الناس ما بتبني على الأراضي الزراعية والعمالة بتطلع تشتغل في الصحراء الغربية في على طول اسكندرية الصحراوي ويرجعوا بالليل بلادهم بيركبوا وسائل مواصلات لا آدمية ويحصل حوادث ويموتوا ويرجع يتجوز ويخلف ويبني ويتعدى على الزراعية فالمخطط ده بيستوعب الزيادة السكانية في الدلتا ولا قدر لو حصل احتباس حراري وشواطئ الدلتا حصل غمر بها من مياه البحر وتطبيل بسبب مياه البحر وكده فممكن دي تستوعب الناس اللي هيتم تهجيرهم من السواحل الدلتا لما عرضنا قعدنا ننسق في هذا المخطط مع وزارة الإسكان ووزارة الدفاع وبعد ما انتهينا وعرضنا على مجلس وزراء فوجئنا في في اللجنة اللي بنعرضها في اللجنة الوزارية ان السيد وزير كان بيرفض هذا المخطط ليه لان مش عايز يعني قال انا كفايه عليا المدينه الملونيه في العالمين ومدينه الملونيه في شرق بورسعيد كل المدن شاطئيه المفروض ان انا حسن استخدام الارض الشواطئ يبقى لها استخداماتها ومزارع سمكيه واحافظ على الاراضي اللي بتتزرع على الامطار مش الامطار لو نزلت على مباني مش هنستفيد بالامطار اللي بتنزل على الساحل الشمالي فالمفروض الامطار اللي بتنزل عليا دي استفيد بها في زراعه المحاصيل المناسبه واعد استخدامها واعد استخدامها وابني في الدخل قليلا فطبعا برضو المركز عمل اكثر من مخطط لمنخفض القطاره وبالتعاون مع كافه الجهات الفتره الحاليه بعد ثوره 25 يناير الحقيقه في تعاون اكثر من رائع وخاصه الوزير المحترم الجميل الدكتور طارق وفيق أصبح الدراسات اللي كانت بيعملها المركز بياخدوها بيستفيدوا بيها وبيكملوا عليها المفروض مصر لن تنهض إلا بتعاون كافة الجهات الحكومية إنما بدون تعاون لن تقوم قائمة لمصر وأعتبر أن نهضة مصر ابتدت من 25 يناير النهضة الحديثة لمصر وهتقوم على المحبة والعدل والمخططات العلمية المدروسة وليست العشوائية الفترة اللي فاتت كان جهات الولاية تركت دورها من رسم السياسة ومتابعة إلى دور اللي بيبيع أرضه وبس وما بيتابعهاش فطبعا إن شاء الله هيتم تفعيل المو... تفعيل القوانين ووضع قانون واحد للأراضي ستضمن دور المركز وتفعيل دوره أكثر ولكن حتى قبل صدور القانون واحد حاليا في تعاون متميز ما بين المركز ووزارة الإسكان يعني المركز عمل مخطط استخدامات الأراضي بالتعاون مع كافة الجهات مش لوحده للتنمية في سينا ويمكن طلعت الخريطة بتاعتها مرفقة باللائحة التنفيذية للقانون آه، بتاع جهاز آه، تنمية آه، سيناء آه، المركز اشترك في دراسات كثيرة مع كافة الجهات حضرتك واكتشف عمال تحدثنا كثيرا عن أهمية المركز ودوره ولا ننكر أهمية المركز زي ودوره ولكن تحدثنا أيضا عن إنجازات المركز أين كان المركز عندما خصص 26 ألف فدان إلى شركة ولم تقم باستصلاح إلا جزء ضئيل قليلا جدا جدا جدا وباقي الأرض آه، آه، آه، تحول إلى آه، أراضي سكانية أين دور المركز عندما أقيمت المنتجعات وأصبحت أراضي الزراعة والاستصلاح أنهارا وبحيرات على حساب المياه الجوفية أين دور المركز في هذا الأمر ولماذا لم يتصدى المركز لهؤلاء المافيا ولماذا يتصدى لنظام فاسد أفسد الزراعة في مصر وأصبح أن أراضي زراعية يحصل جوار عليها وإحنا عمالين حضرتك نعتب على الفلاح أن الفلاح يبني على أرض زراعية ولا نعتب على المستثمر الذي خصص له آلاف الأفدنة وبنى منتجعات فيها الرفاهية وفيها الفخامة وفيها الكثير والكثير المركز من بداية تفعيله عمل تأجيل وتصدى لهذه الظواهر كلها ازاي؟
ال- آه، ال 26 ألف فدان اللي جلالة بتتكلم عليها دي تم تعليل عقدها قبل إنشاء المركز اه بس خد بالك كمان ده ايه ده الجميل في ال 26000 فدان اللي تحدث عنه الرئيس ان هم لقوا حته كده ايه فاضيه حته صغيره يعني 14000 فدان يعني حته صغيره كده اللي حضرتك صححت وقلت 11000 فدان يعني لقوا حته صغيره كده فقال لك دي حته مسكينه كده فناخدها لان الايه 26000 يعني آه، آه، تمام هو يمكن اللي تصدى لهذا الموضوع هو المركز أول من تصدى له- لهذه ال- المساحة المركز كان بيعمل دراسة علمية مع قسم مساحة في هندسة القاهرة المركز من بداية تفعيله عمل بروتوكولات تعاون مع الجهات الحكومية لإجراء دراسات وما بنجيبش مكا- مكاتب شرعية عالمية وندفع بالدولار أو الكلام ده ب- بالتعاون مع الجهات الجهات المصرية محليه محلية مم.
مع مركز بحوث الصحراء عملنا دراسة على 294 كيلو متر مربع في منطقة العياط ووجدنا المساحة دي الشركة اللي كانت بتمارس هذا النشاط اشترت الأرض في فبراير 2002 قبل انشاء المركز قبل تواجد المركز آه، آه، المركز لما درس المنطقة لقى أن أغلب الأرض دي لا تصلح لزراعة ففي مسؤولية اللي باع أساسا الأرض من الأساس غلطان امم
آه، لان كان المفروض يمشي بشكل علمي مؤسسي ان إن- المفروض إن في ان الارض لا تصلح للزراعه لا تصرفات ابيعها التربة.
زراعه زائد انها مرتفعه 120 متر عن النيل الجدول الاقتصادي انك ترفع ميه اعلى اكثر من 40 متر مش اقتصادي فدي 120 متر الارض دي لو اتزرعت في منطقه اثريه هتبوظ فالمركز تصدى لهذا الموضوع وجهه الولايه هي اللي رفضت فسخ التعاقد في آه، مارس 2006 يعني هيئه التنميه الزراعيه رفضت قرارات المركز ان هذا العقد لا يصح وهذا العقد بأوراق.
آه، احنا عرضناه في مجلس اداره وبالاجماع وكان مجلس اداره في اليوم ده موجود وزير الاسكان وزير الزراعه وزير السياحه والمركز بيعرض دراساته مؤكده ومصوره وبدراسات علميه لما طردت كل الناس اجمعوا على فسخ التعاقد لما بعتنا قالوا ما نقدرش نفسك التعاقد لان هناك اتفاقيه تعاون آه، او حما- اتفاقيه ما بين عمليه استثمارات عن طريق البرلمان المصري المصري والمجلس الشعبي قلت لهم اذا يسدد فرق سعر ثمن الارض من زراعه الى عمران والاستخدام الامثل لها هو العمران الحقيقه لما المركز تصدى لهذا الكلام اتعمل له طلب احاطه في مجلس الشعب و... وتم الاعتراض على كلامي وبعدين ممثل ال- هيئه التنميه قال ان الشركه لم تخطئ و المركز الوطني تسرع بطلب فسخ التعاقد وطلعت على المنصه قلت انا بحيي الشركه وبحترمها استطاعت استطاعت باجهزتها الفرق ان تصل الى استخدام الامثل الارض هو العمران وناشدها ان تستمر فيه وان تسدد متعاقدات الدوله. انا في هذا التوقيت لما درسنا المنطقه لقينا الناس بتبني على الارض الزراعيه اللي في الوادي تحت في العياط المتر بيتراوح من 150 ل 350 جنيه المتر عشان يبنوا فانا قلت احافظ على الارض الزراعيه وابني في الارض التي لا تصلح للزراعه فوق فكان ال ال ال في هذا التوقيت آه، وكانت ال- آه، الأراضي بتتباع في بني سويف الجديدة والمدن الجديدة المرفقة ب 350 جنيه المتر ف آه، المركز قال على سبيل المثال لو ب 100 جنيه المتر هيبقى قيمة الأرض آه، 11 آه، مليار مم.
و200 ألف فطبعا آه، الناس آه، آه، في نفس التوقيت أنا عملت تقارير على جهات أخرى منتجعات في مصر اسكندرية الصحراوي الحقيقة الشركة دي توقفت اشتكوا المركز في آه، وزارة الاستثمار ولما تشكلت لجنة ودرست الموضوع لقوا ان المركز لم يخطئ وان كلامه صح فالشركة استجابت لرأي العقل ورأي الصواب وقالت نغير نشاط وندفع مستقبل الدولة عن تغيير النشاط ورئيس الوزراء في هذا التوقيت أصدر قرار بتشكيل لجنة لوضع أسس اتفاق مع الشركة وسداد مستحقات الدولة من وزارة الإسكان بل وزارة الإسكان نزلتها في خطتها آه، العمرانية وال- والمدن اللي هتتعمل فاستمرت المفاوضات ووصلوا معهم انه هيدفعوا على المتر لتوصيل المرافق 200 جنيه بخلاف ثمن الارض ولكن المفاوضات توقفت لان وزاره الاسكان قالوا لهم تاخدوا 5000 فدان واحنا هناخد 21000 فدان ولو مش عاجبكم كده روحوا ازرعوا وحصل هجوم من من آه، بعض الناس وللاسف استغلوا ناس طيبين وادوا لهم معلومات غلط وادعوا ان الارض دي من اخصب الاراضي وان آه، رئيس مجلس الوزراء حلوة اهدر ناس أرض طيبين دي اه ما هو دايما المفسدون مبدعون لا يتصدى بنفسه ولا يواجه بنفسه يستغل واحد طيب له سمات الطيبه يديله معلومات غلط الراجل الطيب يسخن يسوقها يطلع يتكلم الكلام الغلط والناس بتصدقه لانه طيب مم.
فطبعا ونزلت صفحه في احد الجرايد اتهام رئيس الوزراء باهدار 54 مليار جنيه على خزانه الدوله انه غير اخصب مساحه في الارض في مصر من نشاط زراعي الى عمراني والكلام ده غير صحيح زائد ان انا لو زرعت المنطقه دي منطقه اثريه هتبوظ فتقدموا بطلب رسمي وتوقف الموضوع نتيجه التضارب واختلافات الاراء من 2006 لغايه لما قامت ثوره 25 يناير والعجيب والغريب والمريب والمريب ان المفسدين قدموا بلاغات ضد مدير المركز والدكتور يوسف والي والدكتور نصر علام ان ان ان انا مدير المركز انا اللي خصصت كلمت الدكتور يوسف خليته عمل العقد انا كنت آه، عميد في القوات المسلحه في الجيش الثاني ما كانش- ما كانش ليه علاقة بالقتال ماليش دعوه خالص اتكتب في البلاغ كده 97 رفعت التليفون كلمت الدكتور يوسف اكتب عقد سنة إيجار.
97 97 ما كنتش وصلت اللواء أصلا اه كنت عميد في الجيش الثاني اكتب عقد ايجار كتب عقد ايجار 2002 وانا لواء في اداره الاشغال اكتب عقد البيع كتب عقد البيع جيت 2010 مكتوب في البلاغ ان انا مارست ضغوطا شديده وارهبت وزير الري الدكتور نصر علام فاصدر كتابا انه لا يوجد مياه للارض وغيرت نشاطه واهدرت 54 مليار جنيه وده بس مخالف الدكتور للقانون.
نصر دي علامة ما كانش موجود سنة 97 ده كان موجود 2010 تقريبا يا فندم كان ما هو في 2010 ما هم قالوا انها في 2010 عشان اغير نشاط مارست ارهاب شديد على الدكتور نصر علام وطلع جاب ان مفيش ميه للارض وطبعا ده مخالف للطبيعه ومخالف للواقع ومخالف للقانون او للعقل ان المركز ليس له سلطه تخصيص ارض لاي شركات او مستثمرين او اي مواطنين المركز بيخطط بيسلم كل وزاره الاراضي اللي تحت حسيتها بالأرض ال- ال- اللي تصلح لس- لنشاطها وبيطلع قرار جمهوري مش ببيع ف- فطبعا انا ب- ب- ب- طب الوضع بفكر- القائم إيه حاليا للشركة دي؟
حاليا في السيد رئيس الوزراء امر بتشكيل لجنه للتفاوض مع الشركه والحقيقه انا بح- بحيي الشركه ل- ل- على حاجه انها لما المركز تصدى توقفوا ولم يستمروا في تنفيذ المشروع بتاعهم آه، اللي كان فيه آه، بعض ال- آه، الكثير من المنشات العمرانيه عكس الكثير من المستثمرين على مسكن الصحراوي خلصوا المنتجعات وقسموها وباعوها وباعوها وبنجري وراهم في الفلوس كما قال الرئيس أن أحد المستثمرين كسب 6 مليار جنيه آه، آه، في التسعينات يعني يوم انا انا انا متفائل جدا ان مصر بدايه النهضه آه، ابتدت بثوره 25 يناير ولن تتم النهضه الا باحترام القانون العمل من خلال المخططات نفشي السلام بيننا المحبه طب وضع هذه الشركة في وضع يديها على 11000 فدان آه، المصرية الكويتية آه، هذه الشركة آه، آخرين هم اللي واخدين يدهم على 11000 فدان ولكن هم بعض المساهمين في الشركة دي المصريين هم اللي واخدين يدهم على 11000 فدان ولهم تعاملات مع هيئة التنمية الزراعية ومش آه، مش في غيبة ال- الدولة أو في غ- لا لهم تصرفات وسددوا ده تنازلوا عن 3000 فدان لجمعية وهيئه التنميه خدت منهم بسم الله نزل من الجمعيه رسوم تنازل 600 الف جنيه هل يعقل ان وضع يد يتنازل لوضع يد اين الدوله النظام الفتره قبل ثوره 25 كان فيه ثقافات ده حصل قبل الثوره ولا بعد الثوره؟
ال- ال- التنازل ده كان قبل الثوره بالظبط آه، انا تنازلوا عن- اعتقد ان الدكتور علي اسماعيل يعني من الناس اللي مشهود لهم بالامانه والخلق انا يعني.
متفائل الخير لان حاليا ال- كل القيادات يعني السيد وزير الزراعه انسان رائع ومتميز طيب آه، و ويبغي الحق والصح والعمل السليم آه، السيد وزير الإسكان شخصية متميزة في تعاملي معاه آه، يمكن امبارح كان في آه، أحد البرامج بيتكلم عن مخطط آه، إقليم قناة السويس آه، وكان كلام طيب ورائع وكلام علمي كان هو السيد وزير النقل والكثير من ال- المعلومات والداتا ال- ال- التخطيط العمراني اشتغل عليه آه، كان مصدره ال- المركز وده التكامل المركز المرحلة الأولى بتبتدي للمركز يحدد استخدام الأمثل وجهات الولاية تدخل بعد كده ال- ال- الإسكان بيدخل يعمل المخططات ان شاء الله الثوره تصل للتنميه الزراعيه آه، لكن آه، آه، تنويه بسيط ان الشركه المصريه الكويتيه التي يراس مجلس ادارتها الاستاذ معتز الالفي ليست هي الشركه المصريه الكويتيه التي يتحدث عنها اللواء عمر الشرفي وهذا تنويه للعلم ان الشركه المصريه الكويتيه لا تمارس اي نشاط عقاري او عمراني او استصلاحي او آه، آه، كل نشاطها يتلخص في النشاط الصناعي فقط لا غير فبقى بقى لان ده تحذير كان نازل في تمام.
الصحف عشان لا يؤخذ أنا, علينا أنا, إن إحنا أنا يعني نفسي آه، آه، الإعلاميين آه، السلطة والإعلام السلطة الرابعة وسلطة جميلة جدا ويجب أن تتوخى الحرص عند إذاعة أي بيانات بالظبط لان زي ما بقول لجنابك المفسدين بيصدروا ناس طيبين الناس بتصدقهم بيطلعوا في الاعلام بيتكلموا غلط طب سيدي نطوي صفحة آه، آه، آه، ال- آه، الشركة آه، التي آه، لديها مشاكل في مساحة 16000 فدان وننتقل إلى مفيش فيلا واحده مبنيه في 26000 فدان
ف- كل الفيلا عايزين فرصة بقى عايزين بقى نيجي للأصول والفلل الفاخرة الفارهة الناس اللي خدت أراضي علشان تعمل مشروعات للشباب وعملتها منتجعات شهيرة جدا بها الفنادق والحدائق والبحيرات دي, دي مسؤوليه جهه الولايه اللي باعت الارض لاقامه مساكن الشباب المفروض في حاجه اسمها متابعه والمركز بيتابع جهات الولايه ح- حاليا ولكن ما كانش في قبل الثوره في استجابه للمتابعه او اهتمام بالرد على متابعه المركز. آه، المفروض ان اول ما بيغير نشاط او بيعمل عمل اخر يمكن المركز لدينا من القوانين ما يجعل ابليس رجل صالح ولكن المأساة ان القوانين لا تفعل ولا تنفذ فيجب حاجتين التحفيز والعقاب للمسؤول لما المسؤول يعني مصر كلها الصحراوي المنتجعات اتعملت اجازه خميس وجمعه ولا في اجازه العيد اخذت سنين وهي بتتنفذ هل المسؤولين في كافه الجهات دي مش رايحين جايين على مصر كلها الصحراوي تحت بصر وسمع بل كل المنتجعات دي واخده رخص مباني من احدى مديريات الزراعه الغير مختصه بالزراعه النوبرية مباني النوبرية وزارة كل ده بيروح النوبرية وزارة النوبرية
غير مختصة بإصدار رخص مباني المختص برخص المباني الإدارات الهندسية اللي موجودة في ال- في المدن في مدينة السادات اللي علشان نطمئن إن المبنى آمن ومش هينهار على ال- القاطنين قرية واحدة بس أو منتجع واحد بس على مسكن الصحراوي اللي واخد رخص من مدينة السادات وبالباقي الناس واخدين رخص المفروض مش ليست جهة استصدار رخص طيب سيبنا سيبنا من نفوذ سعادة اللواء ولكن إحنا- حدثنا على الأمر الواقع تمام.
وضع هذه الشركات إيه؟ خاصة أن منهم آه، آه، الذي ربح المليارات في التسعينات وبداية الألفينيات آه، هذا الرجل باع لناس الكثيرين جدا وكونوا اتحاد ملاك وضع الناس دي عايزين برضه عشان الناس تطمن تمام.
وضع الناس اللي اشترت وسكنت وقعدت آه، آه، احنا عايزين نقول آه، دي ثقافة سائدة والكثيرين كانوا ضحايا لهذه الثقافة فعايزين نقلب الصفحة وفي نفس الوقت ما نسيبش حق الشعب الدولة.
في الدولة انا بقول حق الشعب مم.
آه، اللي غير نشاط بالتفاهم ب- وبال- وباسلوب حضاري مستحقات الشعب كذا كذا كذا وهي تتحصل ويمكن عمل عملت مذكره عرض على السيد رئيس الوزراء السابق ب- وحطيت له فيه 28 نموذج وطلبت منه ان يكون رئيس اللجنه قاضي بحيث ان من لن يدفع رضاء يدفع قضاء وبالذوق وبالادب وليس بالتشهير وبالاساءه طيب جميل لان في ناس كتير محترمين جدا اتورطوا وكان دي ثقافه سائده ما كانش ما كانوش عارفين ان ده طب غلط اللي باعه مش خد الفلوس يجيبه وقال لك دي مت- ما- ما- ليست ملكي هذه الاراضي او هذه الفيلا انا بعتها لسين وصاد وعين وليست ملكي آه، واللي عندكم اعملوه وضعه ايه؟
في اجراءات قانونيه بتتبع والتحصيل من ال- من الاساس يعني ما فيش حاجه اسمها باع ومشي وجري القانون واضح و- و- وعندنا قضاه محترمين وقانون محترم وقادر على تحصيل يعني مساعدة.
الرجوع على الملك الاصلي على اللي باع في الاول والتتبع لكل حاجه وليس وليس الذين آه، آه، يعيشون الان في هذه ال- لا ده ده ضحيه بالظبط يمكن ال- بعض ال...
لا لا، اصل هو في واحد وبعدين ال- واحد نص فدان عليه الاعلام شارك برضو ان كانت اعلانات هذه المنتجات بتنزل في الجرايد الصحف اه في الصحف هو كان مهم الفلوس ففي رؤية الجميع وفي رؤية كافة الأجهزة الدولة فمش عايزين نق- نقلب اللوم كله آه، حرب على المستثمرين والكلام من ده لا بالتراضي وبالمحبة وبالقانون وبالذوق تسديد مستحقات الدولة دي ثقافة سائدة خاطئة وفيهم ناس بحسن نية وفي ناس طبعا كانوا آه، مبدعين في الفساد دولت ما يسموش وهم قلة وناس كتير قلدتهم
طيب اللي بقى اللي لسه ما باعش و- وحول ولسه ما باعش وضعه ايه بالنسبه لده برضه مستحقات الدوله عن طريق القانون طبعا القانون واضح ولا سحب الارض ولا آه، كل حاجة ولها الإجراء ال- ال- القانوني المناسب آه، القانون يطبق على الجميع والجميع سواسية أمام القانون لو القانون اتطبق كلنا هنرتاح ما فيش اجتهادات لو مش عارف ايه وحصل ايه القانون اتطبق انما نقعد نفترض بقى طب افرض ما دفعش طب افرض مش عارف إيه. القانون موجود انما كل ده بيثير مشاعر الناس ان خايفين اصلا كلنا بهدوء وبمحبة القانون هيطبق على الكل وهيتم مستحقات الشعب من كافة المخالفين لأن مش مش كل الخ- المخالفين مخالفين مع سبق الإصرار والتنصل ده في مخالفين حسن نية وكانوا بيتصرفوا بحسن نية وبطيبة في واحد من اللي عمل منتجعات بيقول- يعني أنا أنا شخصيا قبل ما أمسك المركز لما كنت بمشي على طريق مسكن ده الصحراوي كنت ببص على الحاجات اللي بتحصل وفاهم انها صح وشيء جميل والله يبارك لهم اللي عملوا كان لما تنمية، مسكت تنمية.
المركز آه، وقطرات تنمية وعمل ومش عارف كلام آه، جميل لما مسكت المركز وقريت القانون واختصاصات المركز وال- والمادة في القانون لقيت إهدار ثروات مصر في أراضي كتير جدا على مسكن الصحراوي لا تصلح للزراعة في أراضي تصلح للزراعة في مياه كوفية أهدرت في آه، في مياه كوفية أهدر وأسيء استخدامها لابد ان احنا نعود الى العقل والى العلم واحترام التخصصات التنمية الزراعية تتفرغ لدورها وهو رسم سياسات ومتابعة سياسات وتفعيل الشباك الواحد لابد من تفعيل الشباك الواحد عشان جهات الولاية كلها تتفرغ لدورها رسم سياسات ومتابعة وليس التخلص من الأراضي بالبيع
طيب تحدثنا كثيرا عن انشاء المدن المليونيه مدينه مليونيه قا- قاطره التنميه آه، عايزين ندي نموذج لمدينه مليونيه انشئت ونجحت واعتقد ان ده مش موجود وعايزين ندي نموذج او نقول ايه المدن المليونيه اللي جايه في الطريق
آه، آه، أنا ضد كلمة آه، مدينة مليونية مجتمعات عمرية تتناسب مع كل منطقة مش لازم تبقى المدينة مدينة ممكن تبقى مدن آه، 200,000 300,000 500,000 وتتسع بعد كده مع مر الوقت تبتدي النواة وتكبر بس يبقى من خلال مخططات احنا عندنا عشوائيات كتيرة جدا القاهرة ورمت وبقى فيها عشوائيات كتيرة جدا 30 مليون مواطن آه، ده مش كان المخطط للقاهرة فكل ده يتم السيطرة عليه من احترام التخصصات التخطيط العمراني يتفرغ لدوره ويعمل مخططات تستوعب الزيادة السكانية كون الزيادة السكانية طلعت على صورة بناء على الأراضي الزراعية وعشوائيات دليل أن التخطيط العمراني في الفترة السابقة ما كانش قايم بدوره كان شغال آه، حل مشكلة حصل مشكلة آه، آه، اختناق مروري نبتدي نعمل كوبري مش عارف في دول العالم المتقدم كوبري ونفق كوبري ونفق مصر كلها الدول بتشوف.
المتقدمة الطريق اللي بيتعمل السنة دي مش بيبقى علشان حل مشكلة السنة دي لا ل 50 سنة قدام احنا كل الحاجات اللي بنعملها دلوقتي لحل أزمات ف- فالتخطيط العمراني والحمد لله الدكتور طارق وفيق قادر على تصويب لأنه عنده رؤية وراجل فاخر وبيؤمن بالتخصصات وإن شاء الله مصر مساحتها كبيرة جدا وفيها خير كتير جدا لو كل جهة قامت بدورها بس وتعاونت مع الجهة الأخرى إنما في الفترة السابقة كان إيه وزارة الإسكان بتعمل إسكان مناطق صناعية وزراعة ويعني القرار الجمهوري 222 بالمدينة المليونية شرق بورسعيد كان تبع وزارة الإسكان المينا شرق بورسعيد والمدينة والمنطقة الصناعية غرب خليج السويس المنطقة الصناعية كانت تابعة للمجتمعات العمرانية نسبة استغلالها كام لابد ان الصناعة لازم تبقى تابعة جهة واحدة المناطق الصناعية دلوقتي ممزقة ما بين وزارة الإسكان وزارة الصناعة المحافظات وزارة الصناعة قادرة وهيئة التنمية الصناعية قادرة انها ترسم سياسات وتتابعها يبقى في تكامل في المخططات انما لما وزارة الإسكان بتعمل منطقة صناعية في غرب خليج السويس مش مختصة مش نشاطها الصناعة تعمل مخططات تفصيليه لصالح وزارة الصناعة تبني اه تعمر لكن تسلم للي يشغل فتخصص لا المناطق الصناعية دلوقتي ايه غرب خليج السويس تبع في العاشر مرات تبع وزارة ال- ال- الإسكان آه، آه، كانت هتطلع بس الحمد لله الدكتور طارق رفيق بالنسبة لشرق بورسعيد حصل التصويب وهيبقى آه، امبارح كان بيقول كلام رائع ومتميز وهيبقى خير القادر على رسم اللي هي مدينة شباب بورسعيد المدينة آه.
المليونية دي هيبقى في منطقة يعني اقليم قناة السويس هيبقى عليه آه، آه، احنا عندنا اغلى حاجة في ال- في الكون اقليم قناة السويس ده ممكن يبقى مصدر دخل آه، غير عادي مناطق لوجستية وصناعات تكميلية والمراكب بتعدي من عندنا ترانزيت المفروض في خدمات كثيرة جدا ممكن تقدم للمراكب وفي صناعات تكميلية ممكن في قيمة مضافة تتحط عن طريق المشروعات المتكامله.
لا، هو دكتور في- طارق كان، آه، وفيق في- في- اتكلم امبارح آه، في سوق للتسوق من السفن ديت عارف سوق آه.
عباره عن ايه حضرتك عباره عن مراكب بسيط عنده مركب حاطط كام حاجات بآلة ويقعد يشاور للس- لا ده, لل ده النظام القديم الحاجة ال- وما زال وما, وما زال طبعا ده غلط انما طبعا فين هي أنا- منطقه الترانزيت مصر فين مصر المنطقه اللوجستيه ب- مصر ب- ابتدت بقناة السويس؟
لحظتها ولابد ان احنا نحترم تخصصات بعض ونعمل من خلال مخططات المخططات اللي اتكلم عليها الدكتور طارق مخططات متميزة وتمت بتكامل كافة الدراسات مع كافة الجهات فهتبقى ان شاء الله نهضة عظيمة ل- لمصر يعني سيادتك آه، قبل كده كان وزاره الخارجيه لما بنعرض حاجه كرسي في الكلوب مش عايزين يعني يعني المدينه بتاع ال- بتاع مخطط غرب الدلتا في لحظه مش عايزين آه، احنا عايزين ال- المدينه المليونه في العالمين والمدينه المليونه في العالمين قائمه على وزاره الزراعه عامله في نفس المساحه دي بنيه اساسيه 250 مليون جنيه و37 مليون دولار من الشيخ زايد عشان البنية الأساسية في المنطقة دي علشان ترع- آه، ترعة الحمام ومنطقة ترعة الحمام وعشان تبقى رية تكميلية المنطقة دي منطقة سقوط أمطار هبني المدينة هنا أقول للمطر عدي ما ينفعش ننفرد حته ما فيهاش مياه جوفيه ما ينفعش فطبعا آه، ال- ال- هيتلغي يعني مدينه مدينه ان شاء العالمين الله ان شاء الله لازم المدينه بتاعه العالمين تتحرك بعدين برج العرب نسبه استغلال الارض فيها لم تتعدى 30 40% فلازم آه، رؤيه تبقى متكامله ما بين كافه الجهات الحكوميه طيب نيجي آه، نقول لحضرتك رافض فكره انشاء المدن المليونيه ولكن هي مجتمعات آه، آه، آه، عمرانيه حديثه باساليب علميه المدينه الماليه مش هدف او حلم مجتمعات وكان في عمرانيه النظام السابق هدف متكامله وحلم.
صح لا ده هو آه، اسم فيه يعني كده رنين مدينه المليونيه آه، مدينه مجتمع عمراني متكامل الناس دلوقتي آه، ساكن في 6 اكتوبر بيجي يشتغل في العاشر من رمضان ساكن في القاهره الجديده بيروح يشتغل في القريه الذكيه المجتمعات العمرانيه لازم تخطط بحيث يبقى المجتمعات العمرانيه بتخدم المناطق آه، التنميه الاقتصاديه المختلفه صناعه زراعه آه، الناس اللي الصبح على مصر الصحراوي العربيات النص لا- مليانه بشر رايحين يشتغلوا في المشروعات الزراعيه والاستصلاح والمنتجعات في مصر الصحراء الصبح بدري واخر النهار راجعين عربيات بيعملوا حوادث.
عربيات غير ادميه وبيموتوا السنه في دي حوادث عربيات نقل ويرجعوا في الدلتا يتجوزوا ويخلفوا ويبنوا على الارض الزراعيه طب ما يتعمل قرى صغيرة ال ال ال الإخوة المستثمرين المحترمين اللي عملوا المنتجات دي يعملوا جزء لسكن العمالة فده عايزين المخطط المتكامل بين الكافة الجهات يمكن أنا قلت قبل كده اليوم أي التنمية في مصر زي العملة لها وجهين الوجه الأول هو التخطيط استخدامات أراضي الوجه الأمثل لاستخدامات أراضي والوجه الآخر المخططات التفصيلية تعملها وزارة الإسكان والصناعة والسياحة وكلام من ده بالنسبة للتخطيط بوجه واحد تبقى العملة مزورة ما يبقاش فيه آه، تنمية عملية.
هل قائمين على هذا التخطيط علماء ومتخصصين في هذا الأمر؟
آه، بطمأنة الناس يعني آه، قطعا الدكتور آه، طارق وفيق شخصية آه، دكتور أولا آه، تمام.
تخصص عمراني في هندسة القاهرة آه، عنده رؤية وعنده ضمير ومش هدفه طبعا آه، كان الفترة اللي فاتت كان المكاتب الشهرية شغالة آه، امبارح كان بيتكلم بيقول هيعمل من مصر هنا وهيستعين بخبرات أجنبية محدودة إنما الأول كان مكتب الشارع علامي ومكتب الشارع العلمي ما يشتغلش بيشتغل يعني الحقيقة راجل آه، اتبع الأسلوب العلمي ومراعي آه، آه، ضميره وربنا تمام في شغله ربنا يا رب يوفقه لما آه، يرضى يعني آه، نيجي نقول حضرتك بالنسبة لممر التنمية الذي قدمه هذا المشروع الذي قدمه العالم فاروق الباز رأي المركز ليه في مخطط ممر التنمية آه، هو المركز آه، في بعض الأجزاء فيه ممكن يتعمل فيها تنمية وبعض الأجزاء لا يمكن يتعمل فيها تنمية مع إن هو الراجل نفسه قال أنا عملت خط على الخريطة والمفروض في دراسات بتستكمل إنما طبعا عشان أعمل أنبوب ومحطات رفع من البحيرة لفوق محطات الرفع تكلفتها باهظة جدا وكده إنما المركز آه، أصد- آه، استصدر كذا قرار ب آه، على هذا الممر و يعني في ح- في الاقصر طلع قرار ومناطق صناعيه على نفس القرار بس ما ينفعش الممر كله يكمل المركز عمل دراسه على الممر الشرقي وفي اجزاء منه كتيره منفذه والصحراء الشرقيه عندنا فيها ثروات غير عاديه ثروات معدنيه غير عاديه غير عاديه و- وسينا فيها ثروات آه، خليج السينا.
متنوعه فلابد من ان احنا تتعمل مشروعات متكامله مش لازم نبقى عبيد فكره وهوب لازم مصاريف انفاق إن- إن- تنفيذ الممر الغربي كانت باظه جدا محطات رفع الطريق من من اسكندريه لغايه السودان الممر الشرقي فعلا في اجزاء منه كثيره متنفذه وبعدين آه، هيحصل تنميه غير عاديه يمين وشمال هذا الطريق حضرتك شفتي أو ال...
هذا الممر حضرتك شفت المدن الشبابية أو المدن لخريجي من الشباب في مدن كثيرة أنا وجدت مدينة على طريق أبي سمبل آه، شرق العوينات ووجدت أن هناك مباني يعني أعتقد أنها مباني رائعة عبارة عن فلل يعني محواش يكاد يكون الرمال آه، آه، ردمت ربعها وقادمة على باقي هذه المباني المدن التي أنشئت في هذه الصحراء بدون أن يسكنها أحد وأنشئ بجوارها آه، آه، بئر لمصدر مياه وأنشأ محطة كهرباء أو آه، آه، غرفة محولات كهربائية ما مصير هذه المدن وكيف يسمح بإنشاء هذه المدن بدون ما أن يعمرها الشباب وأعتقد أن زملائي خلف الكاميرات رأوا هذا بأعينهم يعني هو طبعا دي مسؤوليه اللي انشا هذه المدن وعشان كده بقول لازم يبقى من خلال مخطط في وجود الجميع مش عمل ال- ال- هذه المنشات المفروض هذه المنشات تبقى جنبها فرص عمل هو الشباب هيروح يسكن هناك امتى لو في فرص فرص عمل جنب هذه ال- ده ولا المجتمعات أسواق ولا حاجة ولا شيء الم... عمر ما شا- هيروح يسكن آه، يعيش على ايه لازم يبقى فيه فرص عمل زراعيه او صناعيه او سياحيه جنب ده إدارة المناطق.
مال عام يا فندم ده آه، حضرتك قطعا لو شفت المدن قطعا انا ما والله يا شفتهاش.
مدن لا لا لا لا هقول لك شفتهاش.
هقول لك آه، مثال آه.
مثلا ما- في ابو طرطور وادي الجديد احنا شفنا عمارات قمه الفخامه ومدارس وم... على فكره مصورين ومدارس مم.
يسكنها ايه غير السواحل الأشباح.
والاشباح والتعابين والعقارب دي يعني ملايين مش ملايين ولا المبنى العمارة دي بتنشأ ب- ببلاش ولا بتنشأ بإيه؟
زائدة كبرى سنعود بإذن الله والفقر ما أبهى شرون يحفظنا يدعو للبهجة والبسر
أوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرى مفاجأة القرن وبعد طول انتظار زيت كنوز المنتج الأول للدكتور أمير صالح التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين علاج لتقصف الشعر علاج لتساقط الشعر علاج للشعر التالف زيت كنوز بنقدمه للمرأة فعلا إنها قمة التحدي شعرك هو تاجك مع زيت كنوز نزين تاجك بأفضل الزينة كنز من الطبيعة معبأ في زجاجة شعرك هو هدية من الله فزينيه واهتمي به مع كنوز شعرك دايما أجمل زيت كنوز الحائز على جائزة الأيز ومسجل بوزارة الصحة زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية مع زيت كنوز ملمس شعرك كملمس الحرير وأكثر زيت كنوز من الزيوت الطبيعية يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر الحفاظ على الشعر علاج الشعر التالف لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر وبيعالج تساقط الشعر تلف الشعر تجعد الشعر وضعف الشعر سعر المنتج 149 جنيها زائد مصاريف الشحن حقا إنه انتصار أوسكار تي في شوب دائما تعدكم بالمزيد تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 خمس خمسات 437 أو تليفون رقم 011 خمس اتنينات 156 ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو الاتصال بأقرب دولة لك مع كنوز شعرك دايما أجمل دايما أجمل
Oscar TV Shop دائما لها السبب المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والصيغة الفريدة من نوعه الذي طال انتظاره وجه القمر Moon Face الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة البشرة زي ورق الورد محتاجة في التعامل دقة وعلم وطب صح وجه القمر
زي نقطة الندى على الورق وجه القمر بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد لإزالة الهالات السوداء تحت العين إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين يعني مع Moon Face انت دايما بشرتك شابة ونضرة ومفيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم Moon Face فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة وجه القمر انا الحقيقه عاوز اشكرك على الكريم بتاع وجه القمر جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقه استعمله وجاب نتيجه كويسه جدا معاه انا جبت ابوه تانية ليا انا شخصيا برضو علشان يعني انا راجل كبير شويه في السن فقلت ايه اجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده يعني الحمد لله رب العالمين ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك وجه القمر عايزه اقول لك يا دكتور ان كريم وجه القمر عايزه اشكر حضرتك عليه بصراحه حللي كل كل مشاكل البشره الهالات السوداء راحت خالص كنت بشتكي من بقع زي كده كل ده اختفى انا كنت استخدمت كريم وجه القمر وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله الله يبارك لك يا رب الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد الله يبارك في عمرك الحمد لله وزال الشوائب انا كنت بعاني خالص من البشره بتاعتي واشعه الشمس واستخدمت حاجات كتيره ورحت دكاتره كتير جدا بس الحمد لله مع كريم وجه القمر فعلا وشي ايه بقى وجه القمر فعلا وجه القمر مون فيس نعدك ببشرة كملمس الأطفال فقط ب 149 جنيه زائد مصاريف الشحن اتصل لنصلك أينما كنت تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 خمس خمسات 437 أو تليفون رقم 011 خمس اتنينات 156 وجه القمر
والفرحة زائدة كبرى عدنا بفضل الله والفقر دأبها شرار آه، للأسف طبعا آه، ده خطأ آه، فادح لو كنا بنشتغل من خلال المخططات والمخططات يلتزم بها الجميع الوزير مشي الوزير اللي بعده يكمل المخطط فهيبقى تعظيم لل- للثروات ان احنا بننفق ونعمل مشروع وبعدين الوزير يتغير يتغير الاتجاه لم- لمكان اخر ولو كان آه، المركز من خلال عمله وهو وضع التخطيط الامثل للارض المدن اللي اتعملت آه، مخطط آه، 2017 في 42 مدينه مستقبليه نسبه الاس- ال- التنفيذ فيهم ايه؟ صفر اتعمل المخطط وابتدوا يشتغلوا على طلب الزبون اتعمل آه، القاهره الجديده امتدادات هنا امتدادات هنا وورم للقاهره القاهره ورمت وبقت آه، فظيعه و- وازمه المرور بتزيد فلو كان من البداية تم تفعيل المدن دي وفرص عمل جنبيها مش مجرد ان انا ببني مدينه والناس آه، يعني ساكن في اكتوبر يجي يشتغل في العاشر من رمضان ساكن في القاهره جدا يروح يشتغل في لا المجتمعات عمرانيه متكامله ومناطق العمل قريبه منها بحيث ازمات المرور دي هتتوزع وهتخف وهتختفي
ترجع لايه عدم جذب المدن العمرانيه للسكان او الساكنين هل لسوء تخطيط ام وعدم تم- توفر الخدمات فيها كمان.
بالظبط.
عدم توفر الخدمات فيها يعني لو الخدمات اتوفرت فيها من البداية ومخططة على الأسس إنما هي كانت جهات حتى الولاء النقل والمواصلات بتعمل تخلص من الأراضي بتعمل تسويق للأراضي المنتجعات الموجودة على مسكن الصحراوي بتتسكن كام يوم في ال- في السنة ال- الساحل الشمالي الساحل الشمالي شهرين كام في في السنة وبعدين كل واحد بيشتري ويقفل يشتري ويقفل يشتري ويقفل المفروض ان انا يعني لو الحاجات دي ما تمش التوسع فيها بهذه الكمية كان ممكن تبقى كل واحد يروح شهر او شهرين تتأجر آه، جزء من الوقت بيروح انما مش معمول سور خرساني على الساحل الشمالي واهدرنا كل المناطق اللي كانت بتديها آه، قمح وشعير على الامطار والكلام ده تم ايه اهدارها احنا بنبص في ال- الغرب الامريكي طريق خدمه بعيد عن ال- عن الشاطئ بمسافه علشان عربيات الاسعاف او عربيات ال ال ال ال الايس كريم والخدمات والكلام ده والناس بتنزل تمشي مسافه عشان توصل للميه احنا في هنا في مصر الطريق ال- ال- الدولي الساحلي على الميه والمنشآت على الميه كأن المصطف بتاعنا عنده آه، إعاقة لازم ينزل من البيت ينط في الميه مم.
ال- لو كان الط- الطريق الدولي السا- آه، الساحلي اتحرك ورا خمسة كيلو كان آه، في عمران شمال ويمين الطريق وكان تم الحفاظ على الأراضي اللي بتتزرع ويبقى فيه طرق عمودية عليها دخل على الشواطئ تحت على المية ويبقى فيه نقط آه، إنما طبعا آه، أنا متفائل خير إن مصر ابتدت نهضتها بتاعت القرن 21 بثوره 25 يناير و آه، وان يبقى العمل من خلال المؤسسات وبالتعاون مع كافه الجهات ومصر هتتبوأ مكانها الطبيعي وهي ان تكون على رأس العالم ناتي الى محافظات مصر الحدوديه وتخطيطها وتنميتها هناك قصور جدا كبير جدا في تنميه سيناء وتخطيط الى تنميه سيناء والنظره الى اهالي سيناء وايضا تخطيط مدينه او محافظه مطروح هناك قصور كبير جدا في أنت هل تعتقد سيادتك أن محافظة مطروح لا لا يوجد بها مصنع واحد لا يوجد بها هل تعتقد أن الميناء الوحيد في محافظة مطروح مغلق منذ خمسة سنوات أو سبع أو ساد س- ستة سنوات الماء الوحيد في محافظة مطروح الميناء هل تعتقد الكثير والكثير أين دور المركز في تخطيط وتنمية والارتقاء بهذه المدن الحدودية المركز لا يعمل منفصل وما بيعملش آه، لوحده وعاملين عندنا مخططات والفترة اللي فاتت كان كل واحد شغال لوحده فإن شاء الله الفترة الجاية هيبقى فيه آه، نهضة وعمل متكامل مع وزارة الإسكان ووزارة الصناعة والسياحة للأسف المح... المربول لحضرتك إن في تنازع على الاختصاصات الصناعة مت... مفرق مبار... يعني دمها مفرق بين ثلاث جهات المنشآت السياحية المحافظة بتبيع قرى سياحية والتنمية السياحية بتبيع عايزين كل واحد يتفرغ لدوره المحافظة تتفرغ لمتابعة شغل المحليات إنما مش معقولة المحافظة لا انسى الكلام ده يا فندم انا م- الكلام ده صراحه غير مقتنع بيه لسبب بسيط مم.
مش مقتنع من عدم صحته لا هو الكلام ده صحيح 100% ولكن حضرتك ان كون ان محافظ وانا بديك مثال على محافظه مطروح بالاخص امام المشاهدين وامام الكاميرا ان هناك نزاع كبير جدا بين التنميه السياحيه والمحافظة ومحافظه مطروح على الاراضي عن و- ويبقى وخد بال حضرتك بقى هم دي التنميه السياحيه جزء صغير داخل محافظه مطروح ولكن المحافظه مش عاجبها سيد المحافظ القائم حاليا سياده اللواء مش عاجبه و آه، آه، آه، عمليات تحريضيه من المواطنين من من آه، آه، بعض مسؤولين في المحافظه للمواطنين للتحريض على عدم دخول موظفي التنميه السناح- السياحيه في اماكن ولايتهم كمان تمام آه، هو يمكن دي ثقافه كانت سائده الفتره اللي فاتت وما زالت و- و- وما واعتقد زالت.
رئيس الهيئه جه حضرتك في هذا ومست- الكلام اللي هو طارق ومستمرة.
سعد الدين جه حضرتك في الكلام ده ومستمره يمكن انا ليا مقوله بقول ان آه، وقلتها يمكن ل- للدكتور نظيف في اجتماع كان لمجلس الوزراء في اسكندريه قلت له للاسف كهنه المعبد بيعتبروا الس- آه، الساده الوزراء والساده المحافظين عماله مؤقته وهم العماله المستديمه هم ال- يعني بدليل اكثر من محافظه اتغير في مرسى مطروح وبرضه المحافظه بتبيع اراضي ق- قرى سياحيه في التنميه السياحيه آه، هيئه التنميه الزراعيه او وزاره الزراعه كذا وزير اتغير ونفس النظام ماشي فاحنا بنقول عايزين نغير الثقافات وكل واحد يقوم بدوره ويتفرغ المحافظة- لعملي العمل المحافظه تتفرغ لدورها متابعه احنا بنسمع عم- عمارات بتقع في اسكندريه بتعمل- معموله من غير رخص اللي اتعمل في مش عارف فين من غير رخص لا المحافظه بت- بتتابع جميع المنشات اللي بتتقام ولازم يبقى فيه لها رخصه وتحت اشرافها وما توصلش كهرباء ليها الا اذا كانت مقامه برخصه وبعد ما تم تنفيذ المنشأة يبقى في شهادة مطابقة ان تم التنفيذ طبقا للرخصة انما للأسف الكثير من المنشآت العشوائية أقيمت بدون رخص والأحياء في الكثير من المحافظات وصلوا الكهرباء عشان ايه المواطن اجر وراح بعقد الايجار فبيوصلوا عداد مبرر فاشل القانون واضح مفيش توصيل للكهرباء لمنشأ وكان بتقدم رشاوي انتخابيه كل سنه المباني العشوائيه اللي طلعت حوالين القاهره تتوصل لها المرافق عند كل انتخابات ويدخلوا لها كهرباء لا عايزين الاسكان وزاره الاسكان تعمل مخططات ومناطق تستوعب الزيادات السكانيه واي حد يبني بقى خارج هذه المناطق يتم الازاله وتطبيق القانون المحافظه تتفرغ لدورها ما تقومش بادوار غيرها ولكن بيعتبروا ان بيع الاراضي دوت بيع آه، يعني آه، آه، محافظ.
فرخه بتبيع ذهب محافظة القاهرة في الكثير من الأراضي حول القاهرة متباعة بأغراض المدارس وإسكان عن طريق محافظة القاهرة ووزارة الإسكان بتبني القاهرة جديدة وال- ومساحات أخرى فعايزين كل واحد هل الأحياء قايمة بدورها كامل في ال- في ال- في نفس المحافظات؟ لا فندم لأنها والله ده باعوا اهتماماتها متر أخرى باعوا متر ب 100 جنيه واللي بنوا ابراج بيبيعوا متر ب 5000 جنيه تمام تخيل الفرق 100 جنيه ل 4000 تمام.
جنيه
فده بنقول عشان كده احترام التخصصات المحافظه تقوم بدورها كمحليات وزاره الاسكان الإسكان تقوم بدورها وزاره الزراعه تقوم بدورها بس زر- ما- مش الزراعه تبيع اراضي زراعه واسكان ومدارس وجامعات مصر اسكندريه ما- ما- مصر اسماعيل الصحراوي عليه مدارس و و- ومعاهد ومشروعات و- ومعاهد وحاجات كده.
وفلل و- و- وقصور كل حاجه متباع مين؟ مديريه الزراعه في محافظه القاهره بيعها واتعمل على الكلام ده هل الكلام ده اتبنى في غيبة الأجهزة دي موجودة فعشان كده بنقول تفعيل القانون الثواب والعقاب ضابط مباحث المخدرات لما بيمسك ضبطية بياخد مكافأة لما بيحصل تهريبة بياخد جزء نفس الشيء لو اتبنى منشأ على أرض زراعية المفروض مديرية الزراعة المسؤولة عن هذه القطاع م- يتحاسب ولما يمسك حاجة ويتم التصدي دي تزال ويتم ايه آه، مكافئته لما يمسك حاجة انما آه، آه، كله آه، بي- ده بيقوم بدور ده وده بيقوم بدور ده واختلاط الادوار بالظبط كذلك الأراضي ولاية الأراضي يعني مثلا نجد في وزارة الزراعة أراضي إصلاح زراعي رغم إن في بعضها صحراء نجد أراضي التنمية الزراعية نجد أراضي آه، آه، هيئة التنمية السمكية هيئة الثروة السمكية آه، نجد أراضي قطاع الإنتاج نجد أراضي قطاع المحطات نجد أراضي مركز البحوث الزراعية نجد أراضي قطاع استصلاح
عايزين إيه ده؟
عايزين بنقول آه، يمكن من 2005 بنادي بالشباك الواحد جهات الولاية ما تتصرفش بالبيع يبقى لها جناح في هيئة الاستثمار عايز اشتري ارض عشان مشروع زراعي بروح جناح الزراعة الارض المطروحة واخدة الموافقات كلها ومحطوط فيها التركيب المحصولي بتاعها وفي لجنة ثلاثية قيمت ثمنها عايز مشروع اسكان بدخل جناح الاسكان بشتري من خلال نفس الشيء متقيمه وهو الصناعه نفس الشيء انما احنا موجودين مستنيين المستثمر اللي جايب احيانا كتيره جدا بتبقى دراسه جدوى ومشروع خيالي وهمي بحيث تتخصص له الارض وبعد ما ياخد الارض ياخد عليها قرض ويهرب احنا عايزين القروض ما تبقاش فلوس نقديه يبقى ال- القروض لسداد فواتير قيمه المعدات اللي هتيجي تشتغل في المصنع ده او او والكلام ده قلته في بدايه خالص ال- انشاء هيئه التنميه الصناعيه ان دراسه الجدوى تبقى ثلاث دراسه ثلاث نسخ تتبعت لثلاث جهات وتت... ويبقى في ملاءه ماليه المستثمر يبقى عنده ملاءه ماليه قبل ما يجي قادر على الاستثمار مش مش مجرد ان هو آه، لابس بدله شيك وساعه مش عارف ايه ونضاره ايه وعامل دراسه فيها الوان مبهره وارقام فرص عمل وكذا وبعدين الجهه الولايه تخصص له الارض بالارض بياخد القرض وبياخد القرض وايه نص فلوسه تتصرف في غير المشروع ولا يستكمل وبعدين يقلب النشاط من زراعه الى عمران ومنتجعات والكلام ده كله فأنا ب... يعني بأكد أن مصر فيها جميع مميزات الدولة العظمى ميزة واحدة من المميزات الموجودة في مصر كفيلة بخلق وإنشاء دولة عظمى موقع المتميز الأول في العالم تنوع مناخ ليس له مثيل في العالم شواطئ متميزة ثروات معدنية متنوعة وبأرصدة عالية جدا الأرض بتاعتها طعم ال- ال- ال- الزرع اللي بيطلع في مصر غير اللي بيطلع في أي دولة في العالم الدكتور رشدي سعيد كان عندي هنا وقال إن هو خد تقاوي بعض الحاجات في مصر لما زرعها في أمريكا بيقول لا تمت بالطعم اللي في آه، نفس الحاجات اللي وهي مزروعة في مصر يعني خد جرجير وخد آه، حاجات كتيرة معاه بيقول طعمه مش زيه تراب مصر ومية مصر وشمس مصر لهم تأثير غير الخوخ الخوخ في مصر طعمه غير الخوخ في أي لا حتة.
هو الخوخ اللي في سوق مصر بقى مش الخوخ البلدي خوخية قد لا، كده ما هو ده خوخية المعدلات.
يتعب كده انا اكلت الخوخ في في اوروبا سنه 68 69 طعمه غير الخوخ اللي عندنا هنا المانجا اللي عندنا في مصر دي ما كانتش اساسا في مصر ده اعتقد آه، احد القاده كان آه، منفي وجاب المانجا من آه، سريلانكا او من كده وزرعت وانتشرت في مصر طعمها غير بره لما تاكل المانجا اللي- اللي في الصومال طعمها زي ما يكون فيها نشا فمصر احنا عندنا مميزات عندنا اثار تنوع في السياحه وفي الخي... الشمس المشرقه طول السنه اعلى دوله في سطوع الشمس مصر احنا ممكن نبقى الدوله الاولى في انتاج الطاقه الكهربائيه من الشمس فاحنا عندنا جوهره لازم نحافظ عليها بالمحبه وبالتعاون نفضل المصلحه العامه على الف- المصلحه الفرديه لو حصل تعاون بينا كلنا الخير هيعم ولكن لا ت- لا نتصارع اللي انا شايفه انا ببكي دلوقتي وحزين على اللي بيحصل كلنا متربصين ببعض وبنشكك في بعض ليه القانون يتطبق بهدوء وبمحبه ما ابادرش المفروض ما يتنشرش اي حاجه عن اي قضيه الا بعد صدور الحكم انما الاعلام ما يقعدش آه، يعني انا اتعمل لي ارهاب المفسدين عملوا لي ارهاب غير عادي من خلال نشر تقديم بلاغات كاذبة واتنشرت ولا أساس لها من الصحة الإعلام آه، بينشر حاجات مجرد من بقى- آه، اقرا الحادثة أنا مرة نازل المعادي متأخر فلقيت آه، بتاع الجرنان الساعة واحدة بالليل اقرا الحادثة القبض على وزير آه، في وضع في جريمة أخلاقية مغ- م- جنسية اشتريت الجرنان لقيت الخبر مارشيت بفتح الجرنان ورا لقيته في دولة أفريقية مجهولة بس اقرا الحادثه اقرا الحادثه فعمليه المانشيتات والكلام من ده لا اتهام اه، تدمير الاسر بال- بالاخبار ال- ال- ال- الباطله والك- الكاذبه انا ال- ال- يعني الاستاذ احمد بن سلامه في الطبعه الاولى مانشيت بلاغ للنائب العام والي وشوات في مصر علام اه، ادوا الارض لمصر كوتيه لا انا اديت ولا عملت ولا اي حاجه بلاغ للنائب العام وبلاغات كلها كاذبه وكيديه فمش عايزين نبالغ في آه، الفرح في اتهامات بعض لا القانون ياخد مجراه بهدوء وانا اتبسطت من اكثر من قاضي انهم رفضوا في امريكا قمه الحضاره ممنوع كاميرا تدخل ال- قاعه المحكمه بيرسموا المتهم والكلام ده كله ان الاعلام قوه ضاغطه على القاضي وعلى ال- جهات التحقيق فالمفروض التحقيقات تتم ولما يصدر حكم يعلن الحكم تغطية الحدث وبدون مبالغة
سيادة اللواء آه، نفذ الوقت سريعا ومر سريعا ولكن هناك أسئلة كثيرة لا يسعنا أن نتحدث عنها في حلقة واحدة سيدنا أن تكون معنا في حلقات قادمة سيادة اللواء عمر الشواتفي لواء مهندس عمر شواتفي رئيس المركز الوطني لتخطيط السيدمات على الدولة شكرا لحضرتك عفوا يا فندم بقول للشعب المصري تفاءل النهضة مصر في القرن ال 21 بدأت وستستمر بالعدل بالمخططات وبالمحبة وبالتعب وكانت هذه رسالة المهندس عمر الشواتفي بأن يتفاءل الشعب ولا تبقى إلا رسالة الرحمة هو أن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ما لا يتقي الله في هذا الوطن نلتقي الأسبوع القادم حلقة جديدة من لكم دعوة الحوار كان معكم أحمد سيد والسلام عليكم ورحمة الله الشورى قول وحوار والشورى للدين منار